كل سنة وحضراتكم طيبين النهاردة سمعنا أكثر من مرة في قراءات يوم أحد الشعانين وفي ليلة الاثنين قول السيد المسيح بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الأمم وأنتم جعلتموه مغارة لصوص والإنجيلين بيقولوا كما هو مكتوب يعني هذا القول مش السيد المسيح اللي قاله لأول مرة لكن كان مكتوب في العهد القديم والقول ده موجود في مكانين في العهد القديم المكان الأولاني أشعياء 56 اللي فيه بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الشعوب أما الجزء الثاني فموجود في أرمية 7 11 اللي بيقول فيه هل صار هذا البيت الذي دعي اسمي عليه مغارة لصوص في أعينكم هل صار هذا البيت الذي دعي اسمي عليه مغارة لصوص في أعينكم بنعمة ربنا نفكر النهاردة في موضوع بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص طبعا ربنا يقصد البيت أولا الكنيسة اللي احنا فيها لكن في معاني أخرى لكلمة البيت البيت يعني بيت الله اللي هو الكنيسة ويعني بيت كل واحد فينا لأن الكتاب بيقول الكنيسة التي في بيتك ولأننا لما ارتبطنا بعهد زواج ارتبطنا بيه داخل الكنيسة عشان يكون كل بيت مسيحي هو جزء من الكنيسة وامتداد للكنيسة فما ينطبق على الكنيسة ينطبق على بيوتنا بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص وثالث معنى للبيت هو حياة كل واحد أو قلب كل إنسان هو أيضا بيت لسكن الله حسب تعليم الكتاب أنتم هياكل لله وروح الله ساكن فيكم كما أن روح الله يسكن في الكنيسة ويسكن في بيوتنا يسكن أيضا في قلوبنا عشان كده احنا هنفكر في الموضوع من ثلاث زوايا بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص إزاي الكنيسة ممكن تبقى مغارة لصوص وإزاي بيوتنا ممكن تبقى مغارة لصوص وإزاي قلوبنا ممكن تبقى مغارة لصوص أولا بيت ربنا اللي هو الكنيسة الله من من العهد القديم أظهر اهتمام شديد ببيته لأنه طبعا أنتم عارفين إن في بعض الطوائف لا تعتبر لفكرة الكنيسة كمكان بتركز بس على حكاية القلب لكن في العهد القديم ربنا أظهر إنه بيختار مكان محدد ويبني كنيسة بشكل محدد في عشرات من الإصحاحات ربنا بنفسه بيوصف بيته يتبني إزاي وكهنته يلبسوا إيه ونظام الخدمة يمشي فيه إزاي وأدق التفاصيل اهتم الله بنفسه أن يذكرها لأن ببيته طليق القداسة زي ما بيقول الكتاب ببيتك طليق القداسة يا رب فبيت ربنا ربنا بيحبه وبيهتم بيه عشان كده في إنجيل يوحنا لما شافوا السيد المسيح منفعل وهو بيطرد باعة الحمام ويقلب موائد الصيارفة تذكروا ما كتب عنه أن غيرة بيتك أكلتني غيرة بيتك أكلتني يعني ربنا يسوع له المجد كان يغير على بيته صعب عليه جدا لما دخل وشاف البهدلة اللي فيها الهيكل وحدث طرد المسيح له المجد للناس اللي بيبيعوا ويشتروا في الهيكل ما حصلش مرة واحدة حصل أكثر من مرة في حياة السيد المسيح على الأقل في عيدين أو في مرتين في إنجيل يوحنا مذكور في يوحنا اثنين يعني في بداية خدمة السيد المسيح بينما في باقي الأناجيل يذكر في نهاية خدمته في يوم حد الشعانين اللي هو النهاردة يعني السيد المسيح دخل الهيكل أكثر من مرة وطرد الباعة معنى كده الموضوع كان مهم بالنسبة له وكان غيور جدا على بيته الكتاب المقدس أظهر لنا كرامة بيت الله ومكان بيت الله في قلوب أولاد الله المزامير تقول مساكنك محبوبة يا رب إله القوات تشتاق بل تذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب المكان ده اسمه مسكن الله ديار الرب تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب مزمور تاني يقول أما أنا بكثرة رحمتك أدخل بيتك يعني مجرد ما الواحد يدخل من الباب كده ده فيها رحمة كتيرة ده من غنى رحمة الله لأن أنبياء وأبرار اشتهوا إن هم يقفوا في الوقفة بتاعتنا دي ويقعدوا في حضرة ربنا زينا وما طالوش فبكثرة رحمتك أدخل بيتك عشان كده الكاهن وهو ماسك الشورية وطالع من المذبح دايما يكرر الكلمة دي يقول له أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد أمام هيكل قدسك ومخافتك بيت ربنا له كرامة وله قيمة وربنا أوصانا على احترامه في مزمور آخر يقول اخترت لنفسي أن أطرح على باب بيت الله من أن أسكن في مظل الخطاة يعني أنا بس يطرحوني على باب البيت الكنيسة ولا أسكن في أغنى بيت في العالم أغنى بيت في العالم ما يجيش على زي وقفة الواحد عند باب الكنيسة لأن باب الكنيسة هو باب السماء الباب ده هو اللي هيدخلنا الأبدية طيب بيت ربنا ازاي ممكن يبقى مغارة لصوص الحقيقة بيت ربنا فيه لصوص كثيرة يمكن ما عادش فيه اللي بيبيعوا ويشتروا بالشكل الواضح او ما عادش فيه باعة الحمام او موائد الصيارف لكن في بيت الله كثير من اللصوص هقول لكم ثلاث انواع من اللصوص في كل نوع من البيوت اولا بيت ربنا فيه ثلاث انواع من اللصوص مشهورين اول لص يدخل بيت ربنا ويبقى وسطينا واضح جدا هو لص الرياء او شيطان الرياء اللي هو التظاهر او التباهي بالتدين ده حرامي مشهور جدا موجود في كل الكنائس انه يدخل وسطينا ويعطينا احساس التقوى واحساس التدين ومظهريه العباده واحنا من جوه مليانين حاجات وحشه وينطبق علينا ما انطبق على شعب اسرائيل قديما هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا يعني يا رب مش بيضحك عليك ولا ايه طب ما احنا عمالين نقول فوق تجوم وبنهتف ايوه بس فين القلب ده قلوبهم لسه بتخاصم ولسه بتكره ولسه بتكذب ولسه بتغش ولسه ملهيه في الدنيا هذا القلب مبتعد عني بعيدا في رياء كانوا الفريسيين والكتبة ما بيسيبوش الهيكل طول النهار في بيت ربنا لكن المسيح له المجد بهدلهم قال لهم ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين المراؤون لأنكم تعشرون حتى النعناع والشبت والكمون وتركتم أثقل الناموس الرحمة والمحبة والعدل كان ينبغي أن تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك شيطان الرياء مشهور في الكنائس إن الواحد يجي يرضي ضميره ويحضر ساعات في الكنيسة ويطلع بره وكأنه إنسان تاني يكذب وضميره ما يتعبوش يغش وهالدنيا عاوزة كده يغضب وهي لزوم التربية ويستبيح لنفسه كسر وصايا كثيرة وكان لسه واقف قصاد ربنا عمال يهتف ويسبح مع بقية الناس شيطان الرياء لا يترك الكنيسة أبدا يجي في ودانك يقول لك اقف كويس عشان اللي حواليك هيبصوا عليك خليهم يعرفوا انك راجل تقي بلاش تقعد خليك واقف هو انت واقف عشان الناس تقول عليك واقف في بيت ربنا كويس ولا واقف عشان ربنا قدامك شيطان الرياء ما بيسيبناش يجي للفريسي يصلي في الكنيسة فيقف يقول له أشكرك يا رب لأني بصوم وبعشر ولست مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشار أنت واقف تكلم ربنا مالك بالعشار ومالك ببقية الناس هو فرحان بمنظره انه واقف في الريس في حضرة الله ومفيش زيه شيطان الرياء ما بيسيبش حد في الكنيسة كم واحد فينا وهو جاي الكنيسة بيفتكر كلمة ربنا يسوع إن قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيء عليك اترك هناك قربانك واذهب أولا اصطلح مع أخيك ولا احنا يهمنا نقف قدام المذبح في كرامة المتدينين وياما ناس ليهم أشياء علينا ده بيقول انت ذكرت أن لأخيك شيء عليك شيء يمكن أثرت في السؤال عليه يمكن جرحت مشاعره من غير ما تقصد يمكن اتخاصمت وما رضيتش تصالحه يمكن في كلمة كان لازم تقولها له ما قلتهالوش شيء عليك لو افتكرت ان ليك عليك عليك حاجة روح الأول نفذ وصية ربنا قبل ما تيجي تقف في السماء هنفاجأ ان في ناس كتيرة قوي كان لها مظهر التقوى لكن ملهاش نصيب في الأبدية ربنا يرحمنا كلنا ينظر المسيح للذين عن يساره ويقول لهم ابعدوا عني ابعدوا عني انا ما اعرفكوش فيعترضوا يقولوا له لا ما تعرفناش ازاي اليس باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات ازاي ما تعرفناش ده احنا كنا متدينين محترفين ده احنا بيتك ده ما كناش بنسيبه تقول علينا ما نعرفكش ما تعرفناش ازاي قال لهم انتوا ما كنتوش بتعملوا عمل رحمه الحق اقول لكم بما انكم لم تفعلوا لاخواتي الاصاغر فبي لم تفعلوا كسرت الوصيه وجايين بس في سوره التقوى بيتي بيت صلاه يدعى وانتم جعلتموه مغاره لصوص حسبه ليكون لص الرياء موجود فينا واحنا جوه الكنيسه نتباهى بالتدين وننسى أن هذا المكان المقدس قد صار مغارة للصوص لص تاني مشهور جوه الكنيسة هو لص الإدانة الإدانة شيطان الإدانة مشهور يدخل الكنايس تلاقي اللي قاعد يسمع العظة عمال يدين المتكلم هو أنت جاي من بيتك وتعب نفسك عشان تسمع كلمة ربنا ولا عشان تقول ده فلان بيعرف يوعظ ابونا بيعرف يقول فلان ما كانش محضر ما تسمع كلمة ربنا وتستفيد ده يعني العظة ما كانش فيها آية واحدة بس تاخدها لنفسك تعيش بيها العظة ما كانش فيها وصية واحدة بس تنشغل بيها وتعيش بيها ولا انت قاعد تقارن الناس وتدين الناس وتحكم على الناس والسيد المسيح في اتضاعه لما جه على الأرض قال ما جئت لأدين الناس ما جئت لأدين العالم أنت يا رب الديان الحقيقي مش راضي تدينا وإحنا عمالين ندين في بعض إحنا نقعد في الكنيسة وتدخل الإدانة فلانة لابسة إيه فلان عامل إيه فلان نعسان في الكنيسة فلانة مش أنتوا مالكم بعض إحنا جايين بيت الصلاة بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص مجتمع الكنيسة بدل ما يكون مجتمع صلاة ومجتمع حب بقى مجتمع يكتر فيه الكلام كل واحد يتكلم على التاني الشمامسة مش سالمين والكهنة مش سالمين والخدام مش سالمين والشعب مش وكل واحد طالع من الكنيسة يتكلم على الباقي هو ده بيتي بيت صلاة يدعى فرقنا ايه عن الفريس اللي دخل يشكر ربنا فتحول شكره الى ادانه للعشار لست مثل هذا العشار الخاطي لكن العشار التقي دخل مش قادر يرفع عينه لا شايف فريسي ولا شايف ناس ولا شايف حد حتى ربنا مش قادر يبص عليه يقول له ارحمني يا رب لاني خاطي لان بيتي بيت صلاه يدعى مش مكان إدانة مش مكان تقييم لبعض مش مكان حكم على بعض بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص شيطان ثالث ولص ثالث مشهور في الكنيسة عدم الاحتشام أو عدم الاحترام ده دي بقت عصابة بقى مش مش حرامي واحد ده بقى عصابة أنواع من الموضة وأنواع من المكياج وأنواع من اللبس وحاجات مغارة لصوص صدقوني نخجل واحنا بنصلي الإكليل من المناظر اللي بنشوفها احنا ككهنة بنخجل أمام الله لأننا المفروض مسؤولين عن الشعب نخجل إن هو ده شعبك يا رب هو ده شعبك داخلين كنيستك ملهاش كرامة ملهاش احترام بقى في أماكن في الدنيا يدخلوها بزي رسمي وبيتك أنت يا رب ببيتك طليق القداسة مش عارفين يغطوا أجسادهم كما يليق بحضورك نقول الملائكة تغطي وشها وتغطي رجليها وتغطي عينيها وت... وت... وتخجل من حضرتك وإحنا البشر اللي مليانين خطية نقف بتبرج ونقف باستهانة ولا ندرك مكانة وكرامة هذا البيت نخجل لأن غير المسيحيين لما بيدخلوا الكنيسة بيدخلوها باحترام وبيعملوا خاطر إن هم داخلين بيت الله واحنا اولاد الله لا نعرف كرامه لبيته وبعدين حتى الشابات الصغيرين فين اهاليهم سامحوني حتى يعني لو هم ماشيين على الموضه وبيعملوا زي غيرهم طب فين الاب والام فين التعليم ان ده ما ينفعش نروح بيه الكنيسه ده مش لبس مناسب ابدا لا لبيت ربنا ولا لاولاد ربنا اساسا لكن ده احنا بنتعب نلاقي خادمة بقالها سنين بتخدم ربنا ويوم فرحها تلبس لبس معفر ومتعب ولا يليق بقى انت بتخدمي ربنا وبتعلمي في مدارس الأحد وبقالك سنين متدينة وجاية في اليوم اللي هتاخدي نعمة كبيرة وسر عظيم زي سر الزواج وتجرحي مشاعر الله في بيته طبعا يوم المسيح يبص علينا ويقول بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص لصوص حرامية من نوع جديد ومش عاملين حساب للنظرات اللي هتتعب والشباب اللي هيعثر والسيد المسيح نبهنا وقال ويل لمن تأتي منه العثرة خير له لو طوق عنقه بحجر رحى وألقي في البحر من أن يعثر أحد هؤلاء الصغار يمكن شاب تعبان مراهق صغير صغير لسه مبتدئ يدخل الكنيسة يعثر يعثر عشان الموضة احنا مالنا بالموضة ببيتك طليق القداسة يا رب ببيتك طليق الصلاة النهاردة يعني الناس طبعا لازم تعترض عن غطى الراس والإشارب والحاجات دي ليه ما هو خلاص بقى احنا بنلبس براحتنا وبنتكلم براحتنا وبنضحك براحتنا جوه الكنيسة وندخل الكنيسة زي ما ندخل أي نادي وما عادش في احترام لبيت ربنا دول مجموعة من اللصوص اللي يدخلوا على الكنيسة في مجموعة أخرى من اللصوص يدخلوا على الكنيسة التي في بيتك مش الكنيسة بقى دي الكنيسة التي في بيتك برضو يتقال عليها بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتم مغارة لصوص واحد من اللصوص المشهورين اللي داخلين كل الكنايس اللي في البيوت الكذب الكذب الكذب ده كان حاجة زمان يعني صعبة أوي ووحشة أوي النهاردة نادرا ما نلاقي بيت مسيحي ما فيهوش كذب الأب بيكذب والأم بتكذب والعيال طبعا بتكذب والحكاية كذب في كذب وحتى لا يشعروا ان ده حرامي في البيت او ان دي خطية كبيرة عادي يعني ما كل الناس بتكذب كل الناس بتكذب يبقى فعلا المسيح لازم يقول بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص ربنا سلمنا بيوت مقدسة عشان تبقى بيوت صلاة بنقول عنها كده في الأشية بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة انعم بها رب علينا وعلى عبيدك الأتين بعدنا كلام يعود على الكنيسة وعلى الكنيسة اللي في بيتك يعني أكثر ما يميز البيت المسيحي إنه بيت صلاة الصلوات مرفوعة على طول فيه في مسبح عائلي العيلة بتجتمع عشان تسبح ربنا ده أظهر ما يميزه لكن النهاردة نلاقي الكذب بقى لص مشهور النهاردة بقينا نسمع عن كم هائل من الخراب في بيوت المسيحيين بقى شكلنا وحش أمام أهل العالم بيقولوا لنا إيه اللي جرالكم يا مسيحيين قضاياكم مالت المحاكم سيرتكم بقت على كل لسان حاجة بسببنا يجدف على اسم الله بقى هو ده البيت المسيحي والحكاية أصلها إيه كذبة كذبة الراجل قالها وكبرت ومراته فقدت الثقة فيه ويمكن هي كمان وقعت في الكذب زيه وبدأ الشك يلعب بيهم وشوية شوية انهار البيت والحكاية كانت كذبة صغيرة كذبة صغيرة في الأول وطبيعي العيال بتكذب طبعا نادرا ما نسأل طفل بتكذب يقول لا مش بكذب ليه؟ ما الكبار بيكذبوا هيتعلم من مين؟ ببيتك طريق القداسة يا رب بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتم مغارة لصوص لو احنا عارفين كويس ان الكذب ما يخليش الواحد يصلي ما ينفعش الكذاب يقف قدام ربنا ما بطلش كذب ما كانش يتوب يبقى بيوتنا دي هتبقى بيوت صدق وبيوت طهارة وما فيهاش كذب يليق فيها الصلاة ونلاقي الكذبة البيضة والكذبة بقى الملونة والمبالغة وكل أنواع الكذب وتبريرات الكذب وفي الآخر خراب للبيوت لص آخر في بيوتنا مشهور الغضب الغضب كنا زمان ما نسمعش عن بيت مسيحي يعني يتسمع له حس النهارده صدقوني بيوت مسيحيين جيرانهم غير المسيحيين بيدخلوا يطفوا النار جيرانهم غير المسيحيين يدخلوا يهدوا نقف قدام ربنا نقول له ايه احنا يا رب اللي دعي اسمك علينا احنا اللي اشتريتنا بدمك احنا اللي بيوتنا قدستها بروحك احنا اللي صوتنا عالي ومالي كل مكان غضب الإنسان لا يصنع بر الله غضب الإنسان لا يصنع بر الله عشان كده السيد المسيح قال سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل أما أنا فأقول لكم لا تغضب ومن يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم كل غضب هنساءل عنه بنغضب على إيه لأننا فينا شوية أنانية فينا شوية كبرياء مش قادرين نسامح مش قادرين نفوت وكلنا عارفين أن الغضب سلاح سيء جدا في التربية بيطلع العيال عصبية وبكرة هيردوا علينا ويغضبوا زينا وأكتر وطالع لنا جيل غضوب وعصبي ليه؟ لأن الغضب مال البيوت لص دخل بيتنا وعمال يكبر و وكل يوم نسمع غضب في بيوتنا وبيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص وشيطان الغضب له عصابته له فريقه على طول يستدعي شيطان الإهانة وشيطان الإهانة يستدعي شيطان الشتيمة وشيطان الشتيمة يستدعي شيطان يمكن الضرب وشيطان الضرب بيستدعي رئيس العصابة ويقول له كمل على البيت ده لأن المسيح عاوزه جسد واحد احنا لازم نكسره عشان نكسر قلب المسيح ونكسر شهوة المسيح أن يكون الاثنان جسدا واحدا احنا مش عاوزين كده فريق الشياطين ما يحبش يتم من غرض الله أبدا عاوز يكسر كل البيوت ويخربها ليه؟ لأنه المسيح بيقول أريد أن يكون واحدا فينا المسيح جاي يوحد والشيطان لازم يقسم واحنا سايبينه يقسم براحته ليه؟ لأن بيوتنا صارت مغارة للصوص لص ثالث في بيوتنا مشهور برضو دي عصابة مش لص واحد عصابة التلفزيون لأنه داخل معاها الدش والكمبيوتر والموبايل والجورنال والراديو عصابة طب ودول وحشين في ايه دول شكلهم ناس محترمين ما بيعملوش حاجة لا دول عصابة تلاقي الحاجات دي بتخلي الناس ما تصليش بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص وشوية تلفزيون يسرب لنا أفكار بطالة من العالم كلها كذب ورياء وخداع وكلام بطال وإحنا عمالين نشرب ونقلد ومش دريانين والدش يجيب بلاوي ومناظر سيئة وإباحية وإحنا ماشي والكمبيوتر طبعا انتوا عارفين الشباب ممكن يسيء استخدامه جدا والموبايل يخلي الواحد مشغول 24 ساعة مش قادر يكلم ربنا ولا عارف يكلم حتى مراته وعياله ولا عارف ينتبه لأبديته مغارة لصوص كلهم شكلهم محترم حاجات تكنولوجيا مهمة مش معقول في بيت ما يكونش عنده الحاجات دي وبعدين بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص يدخل المسيح بيوتنا يلاقي ما حدش بيصلي هنصلي ازاي والتلفزيون مفتوح بالساعات والكمبيوتر شاغل العقول كلها والتليفون ما بيبطلش رن وزن وفي الاخر البيوت خربانه والشباب طالع بعيد عن ربنا وحاجه تزعل آخر بيت نتكلم عنه بيت القلب بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص ربنا يبص على قلب كل واحد ويقول هذا هو موضع راحتي ها هنا أسكن لأني اخترت يعني ربنا يحب يسكن في قلوبنا يحب كده يحب يسكن في قلوبنا يا ابني أعطيني قلبك تحب الرب إلهك من كل قلبك ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم ربنا يحب يسكن في قلوبنا ويبقى القلب والإنسان هو نفسه بيت لربنا وحتى دي النهارده المسيح يقول عليها بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص نقول ثلاث لصوص برضه من اللي بيسرقوا القلب أول لص مشهور يسرق القلب من ربنا الذات الأنا تلاقوا الناس عايشة بتفكر في نفسها وتنفعل فقط باحتياجاتها وتعيش فقط لتخدم نفسها والنهارده نسمع في القرايات من يحب نفسه يهلكها لكن الحقيقه دي غايبه عن كل الناس كل واحد عايش بيفكر في نفسه بيحس بس بنفسه بيتعب بس عشان خاطر نفسه وفي الاخر يهلك نفسه لص الذات يسرق القلب من المسيح يخلي الواحد مش قادر يفكر في ربنا يفكر في ربنا ليه يفكر في نفسه قالوا عليا ايه ما قدرونيش كفاية ما احترمونيش كفاية انا قلت كلمتي لازم تمشي بكرة هعمل ايه يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة فكلي واشربي انت ما وراكش غير نفسك ما بتفكرش في حد في الدنيا غير نفسك وعملت ايه من كتر التفكير في نفسك وصلت للسعادة لقيت السلام لقيت الراحة من كتر ما انت بتبني لنفسك وتفكر في نفسك ارتحت ولا ما ارتحتش ولا القلق بيزيد والاكتئاب والهم بيزيد وكل لما تفكر في نفسك تلاقي نفسك بتتخنق اكتر واكتر وحرامي الذات ده حرامي مكار حتى في العمل الروحي يعرف يسرقك تيجي تقعد مع نفسك يقول لك طب خلاص بلاش حكاية تنشغل بنفسك وانت وانت هتعمل وهتعمل انشغل بنفسك انك وحش وانك ضايع وانك مش نافع وانك بتكذب وانك بتعمل يبقى انت كمان مالكش فايدة ومالكش حل وهتضيع هتضيع وكل ده يوصلك لليأس لأن بدل ما تفكر في ربنا وفي رحمته وفي محبته وفي صليبه وفي أبديته فكرت في نفسك وفي ذاتك وفي ضعفاتك وبس على كده حتى دي ممكن تضيع برضه يبقى الواحد قاعد مع نفسه عشان يتوب يطلع يائس ومكتئب لأنه ما عرفش يقعد مع ربنا لأنه متعود يلف ويدور حوالين ذاته لأن الحرامي ده بيعرف يسرقه ايا كان قاعد ازاي شيطان الذات لا يترك انسان والذات ده يعني برضه عصابة ليه؟ تلاميذه كتار الصبيان بتوعه كتار قوي شيطان الذات واحد من من الصبيان المشهورين بتوعه الإدانة انت كويس وبالتالي كل الناس وحشة انا ما غلطتش هي اللي غلطت ويخرب البيت انا قلت ما سمعوش الكلام ويخرب البيت طب ايه الحكاية الإدانة من ولاد الذات الغضب من ولاد الذات الحب الكرامة والمديح من ولاد الذات الأنانية المزعجة من ولاد الذات والواحد عمال يدور ويلف حوالين نفسه ولا هو سعيد ولا قادر يريح اللي معاه والحكاية كلها لأنه مسروق قلبه مسروق مش مشغول غير بنفسه بينما ربنا بيقول تحب الرب إلهك من كل قلبك انت في نفسك بتقول أنا بحب نفسي من كل قلبي ومن يحب نفسه يهلكها وربنا يرجع يبص علينا بحزن ويقول بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص يعني ربنا كان عاوز القلب ده لا يكف عن الصلاة ليه ربنا قال على داود إن قلبه زي قلبي لأن داود قال أما أنا فصلاة داود ما كانش بيفكر في نفسه كان يحب الله جدا فكان يحب الصلاة جدا ينسى نفسه ويصلي ينسى أكله وشربه ويصلي فكان صلاة فكان الله يحبه جدا ويرى قلبه قلبا نقيا لأنه بيته أصبح بيت صلاة قلبه مكان للصلاة دائم لص تاني مشهور يسرق القلب الماديات بعد الذات في عصابة تانية اسمها الماديات أو الفلوس عنوانها الكبير النهارده ناس كتير قوي ما بتجوش الكنيسة ليه ما بتصلوش في البيت ليه طب الإنجيل ما بتقروش ليه طب ما بتجوش تخدموا معانا ليه هو رد واحد أصل مشغولين مشغولين بإيه مشغولين عن الأبدية مشغولين عن دم المسيح مشغولين بإيه بالفلوس بالفلوس والمسيح لو المجد قالها بصراحة قال محدش هيقدر يحب الاتنين دول لا تستطيعون أن تخدموا الله والمال ومحبة المال أصل لكل الشرور والكتاب سمى المال الطمع عبادة أوثان لأن اللي ينشغل بالفلوس زيادة يبقى بيسجد ليها وبيعبدها ومع ده كله شكوى دائمة من أغلب البيوت إحنا مشغولين أكل العيش عيش إيه اللي غالي كده كان ما بقتش أكل عيش ولا حاجة نحن عاوزين نجيب ونجيب ونجيب ونجيب هي لو كانت الحكاية على العيش بس ما كانش حد انشغل لا ده العيش بقى غالي جدا لأنه هيضيع الأبدية والمسيح قال لنا اعملوا لا للطعام بابا دخلت قلبنا وشغلتنا عن الملكوت وربنا يتحسر على قلب أولاده ويقول بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص بقى بدل ما تسرح في مزمور عمال تسرح هتجيب كام وهتعمل ايه بدل ما تردد اسم ربنا يسوع المسيح لأنه ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن تخلص عمال تقول وتعيد في الفلوس وفي الإنجازات وفي الطموحات وطبعا الشيطان ده شاطر بدل ما يقول عليها طمع يسميها طموح أصل كلمة طمع دي توجع لكن كلمة طموح كلمة شيك تقنن الخطأ وتطرح الضمير خارجا ويبقى كلنا عندنا طموحات وهو الطموح غلط والحكاية الحقيقة ده حرامي الطمع داخل بيزيف المواضيع وبيغير الأسماء عشان يسرق القلب وتلاقي بقى الحرامي ده يسوق الواحد في كل حاجة يجي الشاب من دول النهاردة يختار شريك حياة يختاروا واحد الفلوس فلوس ايه ايه علاقة الفلوس بالجواز ايه علاقة الفلوس بالجواز تختار شريكة حياتك تكون بتاعة ربنا وتكون بتخاف ربنا وتكون من بيت كويس وتكون لا لا لا مش مهم احنا نختار الفلوس عشان نعيش تعيش ازاي انت مش دريان بالخراب اللي بيعمله الفلوس وهي يتعرض عليها خمس وست عرفان وتختار الفلوس هو ده الاختيار هو ده العقل ويا ريت هي بس اللي بتختار كده اهلها من وراها بيختاروا كده نختار الفلوس برضه وبيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص وكم شهر بعد الجواز ونلاقي المشاكل زادت وراحوا المجلس وبقينا بنسمع كلام غريب عن خلافات بيوت المسيحيين آخر شيطان أتكلم عنه مع أن الكلام على الشياطين يوجع القلب لكن أهو حرامي الشهوات القلب يتسرق بشيطان الذات أو الماديات أو الشهوات الشهوات دي أنواع وأشكال المسيح وصانا وقال لنا لا تهتموا بحياتكم بما تأكلون وبما تشربون وبما تلبسون هذه كلها تطلبها الأمم أما أنتم فأباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه هو أنتوا قليلين أنتوا المسيح له المجد اشتراكوا بدمه تقوموا تنشغلوا هناكل ايه وهنشرب ايه ونلبس ايه هذه الامور اللي بتاخد من عمرنا رقات وبتاخد من تفكيرنا كتير ومن مشغولياتنا كتير هنقف قدام ربنا ازاي في الاخر يقول لنا بيتي بيت صلاة يدعى وانتم جعلتموه مغارة لصوص بدل ما بتقرا الانجيل وبتصلي عمال تفكر هتاكل ايه وهتشرب ايه وهتلبس ايه والحكاية كلها اهتمامات وشهوات بطالة ضيعت العمر وضيعت القلب وضيعت العقل وانتهت الحكاية إلى أن بيت الله لم يعد بيت صلاة ولكن مغارة لصوص يا ريت في أسبوع الألام ونحن نرى المسيح له المجد الذي أحبنا إلى المنتهى وأراد أن يعطينا مجده ويورثنا ملكوته نقول له يا رب هنرجع بيوتنا بيوت صلاة الكنيسة هتبقى موضع لراحتك لا هتشوف فيها منظر وحش ولا هتشوف فيها فكرة بطالة ولا هتشوف فيها إدانة ولا رياء بيوتنا يا رب هتفرحك وهتبقى بيوت صلاة أهم عمل هنعمله هو الصلاة وأكتر حاجة هنديها أولوية في يومنا هي الصلاة قلوبنا يا رب هتنشغل بالكلام معاك قبل الأكل والشرب والهموم كلها الله يعطينا حياة مقدسة لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين